مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات مش المخرجين الأمريكان بس هم اللي يقدروا يقدموا أفلام حلوة أو شاطرين في الفيلم ميكينج لا في مخرجين من دول تانية خالص برضو بيقدموا أعمال في منتهى الجمال سواء بقى من آه، إيطاليا سواء من فرنسا سواء من أمريكا اللاتينية أو سواء من شرق أوروبا فاحنا النهارده هنركز على المخرجين دول انا هنتكلم النهارده عن مخرجين اجانب لا يتحدثوا اللغه الانجليزيه ومين المفضل منهم وايه الاعمال الرائعه اللي هو قدموها لنا ومنهم ريكومنديشنز كتيره جدا لو كانت فاتتنا ممكن نتفرج عليها وهتعجبكم جدا إيه طبعا إيه لما اقول ان هما لا يتحدثوا الانجليزيه ده معناه ان القائمه بتاعتنا مش هيبقى فيها مخرجين من الولايات المتحده كندا بريطانيا العظمى وايرلندا طبعا نيوزيلندا واستراليا بقيه الدول موجودين معانا في القائمه بتاعتنا طبعا آه، مش هيبقى included او مش هيبقى معانا المخرجين اللي من الدول العربيه لان دول يستحقوا ان هو يبقى ليهم قوائم لوحدهم وفي جزء منهم انضموا للبودكاست بتاعتنا طبعا لان دول يستحقوا يبقوا يعني اون الحته لوحدهم كده فاحنا هنتكلم النهارده عن مخرجين من دول غير اللي قلنا عليها وقدموا اعمال جميله جدا ممكن يكونوا اشتغلوا في هوليوود عادي مش مشكله ممكن يكونوا اشتغلوا في بلدهم برضو okay المهم ان هم كانوا اصلا من دول غير اللي احنا قلنا عليها وطبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الاول عايز اقول honorable mention لاتنين مخرجين انا عارف ان هم يعني من اعمده الاخراج في ال- آه، وق- الوقت يعني السينما الابيض واسود والفتره القديمه يعني ستينات سبعينات ثمانينات لكن انا للاسف مش عارف هلاقي لهم الافلام بتاعتهم خالص لان برضه هم حاجاتهم قديمه قوي وزي ما قلت هم طالما إن هم مش امريكان فتلاقي حاجاتهم بتضيع انا طبعا لازم آه، اقول honorable mention للمخرج الايطالي فيدريكو فيليني انا عارف ان الناس كتير دلوقتي هتقول لي ازاي يا حسين ما شفتش افلام لفليني هقول لكم لان فعلا انا مش عارف الاقيها خالص زي فيلم لا دولشي فيتا ده مثلا يقال ان فيلم من احلى الافلام في التاريخ وقت ما نزل في فتره الايه اوائل الستينات لان هو كان دايما ايه يتقال ان اوروبا بعد الحرب طبعا وكده مش د- شاطره قوي في حته السينما وكده لكن هو اثبت العكس وفيدريكو فيليني يعتبر من الناس الأعمدة السينما الإيطالية في الفترة دي وده طبعا مش هيبقى المرة الأولى ولا الأخيرة اللي هنتكلم على مخرج من إيطاليا اعذروني لو فيدريكو فيليني ما عرفتش اتفرج على افلامه والمخرج التاني اللي برضه يقال من أعمدة أحسن مخرجين من أحسن المخرجين في فترة برضه الستينات سبعينات تمانينات لأن هو توفى فترة التمانينات أنا بتكلم طبعا على المخرج الروسي السوفيتي أندريا تاركوفسكي انا مش عارف برضو الاقي له افلام خالص لكن انا شفت يعني ايه كليبات كده من افلامه اخراجه يا جماعه في منتهى الروعه وبيركز برضه في افلامه بيعمل هو هو برضه كان في افلامه هو اللي بينتج وهو اللي بيخرج وهو اللي بيكتب يعني هو بتلاقي افلام بقى ايه آه، آه، فترات حربيه افلام science fiction افلام دراما افلام suspense يعني اللي هو ايه بيدوس في كل ال genres لدرجه ان في كتير جدا من النقاد يقولك عليه ده النسخه السوفيتيه من المخرج ستانلي كوبريك شوفوا بقى لما حد يتقارن بستانلي كوبريك فاندريا تاركوفسكي فيدريكو فيليني honorable mentions معانا نبدأ بقى بأول مخرج أنا بحبه جدا من المخرجين الأجانب في رقم عشرة وهو المخرج البولندي أو بمعنى أصح الفرنسي البولندي رومان بولانسكي طبعا رومان بولانسكي كان من ال- الناس اللي اتعرفت بقى وعلي صيتها جدا في فترة الستينات في هوليوود هو كان طبعا بقى جاي لسه بقى من بلدهم من بولندا اشتغل بقى في هوليوود وعمل لنفسه اسم كويس جدا فترة الستينات والسبعينات في اواخر السبعينات لاواخر التسعينات حصلت له مشكله كبيره جدا ممنوع انه يخش امريكا خالص لان هو في فتره السبعينات ات- من الاخر كده اتورط في جريمه قتل فبقى ممنوع هرب يعني من الاخر يعني من امريكا وممنوع انه يرجع لها تاني والا هيتقبض عليه واشتغل من اوروبا انا طبعا الفيلمين او الثلاث افلام اللي هختارهم له واللي احنا هنتكلم عنهم في فتره الستينات يا جماعه الفيلم الرعب روز ماريز بيبي من الاخر كده عارفين الافلام الرعب الشيطانيه دي هو الفيلم ده كان كده اللي هو ايه هي ست اتجوزت وتمام وكل حاجه وخلفت ابنها في حاجه مش تمام وفي حاجات مش تمام بتحصل حواليها والناس كل شويه بيجوا يزوروها ويطمنوا عليه من الاخر كده يا جماعه الولد فيه خليه شيطانيه من الاخر كده وان هي ايه ال- الكالت او اللي هم الجماعه دي الجماعه اللي اللي هي عبدة شيطان من الاخر يعني خلوها ايه تتجوز بطريقه معينه وكده عشان ايه يخلفوا الطفل دوت وقالوا لها ابنك مش هناخده منك خالص لكن تاخدي بالك منه وطبعا دي كانت المفاجاه اللي في اخر الفيلم ان هو ايه الابن في الاخر دخلت عليه لقيت عينيه مسوده يعني حاجات الشيطانيه دي اعوذ بالله يعني لكن فالناس اللي ما بتحبش الافلام دي طبعا مش هتعجبها يعني لكن الفيلم ده طبعا اترشح لاوسكارات كتيره جدا وعلي صيته قوي في اواخر الستينات لكن لو ركننا ده على جنب نتكلم على واحد من احلى الافلام اللي عملها رومان بولانسكي وفعلا من احلى الافلام اللي هي ال suspense وال detectives والمحققين وكده وقلت وحتى انا الفيلم ده حطيته في القائمه بتاعتنا في الحلقه بتاعه اللي هي الافلام القديمه اللي بعمل لها recommendation انا بتكلم طبعا على انتاج سنه 1974 فيلم Chinatown بطوله حبيبنا جاك نيكلسون والممثله القديره في دوناواي الفيلم ده حلو قوي قوي قوي يا جماعه مبدئيا كده في فتره الاربعينات والخمسينات كان في آه، والتلاتينات كمان كان في نوع افلام مشهور جدا وهو ايه ال film noir اللي هي ليها دعوه بال detectives اللي هو ايه ال shadows السودا دي عارفين اللي هم يبقى المنظر ورا وهو في حق- في figure اسود ماشي واللي هو بقى ايه واحده اتقتلت بيدوروا على مين اللي قاتل بيدوروا على ادله وشغل detectives كده فالفيلم ده كان بي homage للفتره دي وهو كان المفروض احداثه تقوم في فتره ال- الخمسينات هو المفروض ان هو آه، جاك نيكلسون قايم بدور العميل جيك جاتيز او يعني اعتقد بنطق اسمه صح اللي هو بقى المفروض آه، واحد اتقتل في قصر وهو بقى رايح بي- بيحقق في الجريمه يكتشف بقى ان في ايه ناس بقى كبارات في البلد بيحاولوا ايه يبوظوا ح- يبوظوا ال water supply في لوس انجلوس وكده عشان يهدوها ويبنوا مكانها آه، حاجات مباني بقى برخيصه بمواد رخيصه وكان يعني في مؤامره كبيره والفيلم بكل آه، اسف نهايته كئيبه جدا يعني اللي هو في الاخر الشر بينتصر في الاخر ان هو ايه ال police department corrupted هو ما عرفش ايه يحمي ال- يحمي آه، البنت اللي هي اللي كان قامت بدورها في داناوي من ابوها اللي هو اصلا كان مجرم وهو كان هو زعيم ال- المنظمه الاجراميه دي من الاخر يعني هو رجل اعمال لكن هو مجرم من الاخر يعني وطبعا آه، فيلم Chinatown اسمه Chinatown لان هو ايه نسبه لان ال- لمدينه Chinatown اللي بتبقى في في لوس انجلوس وفي نيويورك وبالذات في لوس انجلوس دايما بيتقال ان Chinatown ما فيهاش نظام من الاخر كده بالذات في الفتره دي فتره الس- ال- الفترات القديمه الخمسينات والستينات وكده ويقال انها لغايه دلوقتي يعني في اخر الفيلم هو بيهرب بقى ال- البنت بتاعتنا في Chinatown وهي بتحاول تهرب وتموت هناك فايه هو بيحاول بقى يحاول يلم الموقف وواقف مت- مهنج وكده طبعا البوليس بقى بياخده بيقول لك خلاص انت عملت اللي عليك يلا امشي بقى انت ما فيش حاجه في ايديك تعملها ف ويقولوا له Forget it Jake it's Chinatown انسى الموضوع يا جيك انت في Chinatown وهنا بقى ايه الجمله دي كتير جدا بيعتبروها انها من ال- الجمل الحلوه جدا الحواريه المشهوره زي مثلا I'll make him an offer he can't refuse بتاع The Godfather اللي هو ايه مش آه، هي كنايه احنا اه في تشاينا تاون لكن هي كنايه ان ايه احنا الدنيا سبهلله الدنيا بزراميط من الاخر forget it it's China town انسى بقى ويخلص الفيلم على كده الفيلم ده كان حلو جدا جدا جدا والله ممكن ارجع اتفرج عليه تاني لكن مش هنقف على كده في رومان بولانسكي لان طبعا هو هرب في الفتره اللي قلنا عليها دي لان يا جماعه سنه 2001 عمل واحد من احلى الافلام اللي اتفرجت عليها ومن احلى الافلام اللي بتتكلم عن الهولوكوست وانا طبعا بتكلم على فيلم اللي احنا بنحبه جدا اللي بيجي على MBC كتير قوي The Pianist بالظبط كده هو كان المخرج والفيلم ده خد احسن اخراج احسن سيناريو واحسن ممثل اللي طبعا الممثل ادريان برودي اللي طبعا كلنا ع- عجبنا دوره قوي في مسلسل Peaky Blinders بدور لوي شانجاريتا ال- زعيم العصابه الايطالي لوي شانجاريتا فيلم The Pianist يا جماعه حلو قوي قوي قوي طبعا يا جماعه بصرف النظر طبعا عن السياسه يا جماعه وكده لكن الفيلم مصور لك بالظبط في بولندا وقت ما ايه وقت ما, النز... آه، ما ال- المانيا دخلت بقى على بولندا وايه اضطهاد لليهود في الفتره ديت يعني الفوهرر كان آه، يعني ما سابش يعني ازاي بقى كانوا بيلموهم في ال ghettos ازاي كانوا بيعاملوهم بط- معامله تقرف وازاي بقى كانوا بيحملوهم على القطارات على المحارق وبقى طبعا آه، البطل بتاعنا شبيلمان او فلاتيسلاف آه، شبيلمان ال- اللي هو كان اصلا بيشتغل pianist او اللي هو عازف بيانو يهرب ازاي وبقى ن- نشوف بقى قصته وكده يعني لغايه ما في الاخر لغايه ما في الاخر بقى بولندا بتتحرر من النازيه وهو ايه يرجع ل شغله كده تاني طبعا الرحلة بتاعته كانت رحلة صعبة جدا ومتصورة في منتهى الروعة وبالذات طبعا ال practical effects اللي في الفيلم كانت حلوة جدا والمخرج رومان بولانسكي يقول لك ان دي جزء من تجربتي الشخصية لان هو طبعا لديانته اليهودية طبعا وهو كان في بولندا وقت احتلال الالماني واتعامل معاه الواجب من الاخر يعني فالمخرج رومان بولانسكي recommended اعماله نيجي للمخرج اللي بعد كده واحنا في رقم تسعة دلوقتي وانا هنا هتكلم على المخرج التايواني انج لي انج لي قدم ايه يا حسين قدم يا جماعه في سنه 2000 هو طبعا آه، قبل قبل اي حاجه هو طبعا كان بيشتغل في تايوان في افلام لكن قليل مننا اللي اتفرج عليها لكن في سنه 2000 يا جماعه قدم لنا واحد من احلى افلام ال martial arts ويعني فيلم حلو فيلم تحب تتفرج عليه وهو طبعا فيلم Crouching Tiger Hidden Dragon اوف على الفيلم ده لما نزل الفيلم ده كسر الدنيا وكان طبعا آه، بطولة آه، آه، ناس طبعا من الصين ومن شرق اسيا وانا طبعا بتكلم على الممثل اللي انا بحبه قوي الفخم ده اللي هو آه، شو يون فات اللي طبعا بعد كده طلع آه، في فيلم Anna and the King مع جودي فوستر والممثله اللي بنحبها طبعا ميشيل يو والممثله الصينيه آه، زانج زي اللي هي طلعت بعد كده في فيلم Memoirs of Geisha اللي كان قايمه بدور ساتسو طبعا الفيلم يا جماعه زي ما احنا فاكرين الايه المعارك اللي هم بيحاربوا بعض وهم طايرين يعني كانت متصوره حلو جدا كان الفيلم حاجه جديده على هوليوود وحاجه جديده على العالم كله وهو يعتبر اول فيلم مش امريكاني يترشح ل Best Picture في ال في ال Academy Awards في جوائز الاوسكار هو طبعا خد احسن فيلم اجنبي لكن هو اترشح لاحلى فيلم مع بقيه الافلام اللي هي ايه مترشحه من امريكا يعني دي كانت قليل جدا ما تحصل وعمرها ما حصلت ف فيلم طبعا Crouching Tiger Hidden Dragon هو طبعا بيكلمك على احنا في فتره في الصين والمفروض احنا البطل بتاعنا رايح هو بقى عشان هم يزوروا بقى ايه واحد من اعيان في في مدينه بكين طبعا وبيقدم لهم هديه السيف اللي هو Green Destiny دوت لكن بيتم سرقته من نينجا كده او حد زي النينجا ويبتدوا بقى يح- تتوالى الاحداث والفيلم طبعا كان ال martial arts فيه في منتهى الروعه لان اللي كان قايم بدور ال choreography بتاع ال martial arts كان هو هو ال- او نفس الفريق يعني بتاع فيلم The Matrix فطبعا هو كان Matrix في سنه 99 ونزل سنه Crouching Tiger نزل في 2000 فطبعا بقى ايه كان ابتدى موضوع ال martial arts ينتشر قوي في هوليوود واحنا اتمتعنا الصراحه من الافلام برضو يا جماعه اللي عملها مهمه جدا في 2003 كان عمل فيلم هالك اللي هو بتاع اول آه، آه، تجارب ال Incredible Hulk في الفتره بتاعت الالفينات طبعا فتره الالفينات كانت بقى ايه افلام ال superhero ابتدت تنتشر قوي بقى بظهور X-Men و Spider-Man Fantastic Four فنزل Incredible Hulk او نزل The Hulk كتير جدا ما بيحبوش الفيلم ده وانا وقت ما نزل انا ما عجبنيش الصراحه لان هم هو كان بيحاول المخرج انه يخليها كانه comic book اللي هو ايه الصورتين يخشوا على بعض إيه مش عارف فجاه ال transition يبقى عامل ازاي يعني هي كانت فكره وقتها يعني هي كانت وقتها فكره ما حدش كان فاهمها قوي وما حدش قدرها وقتها دلوقتي يقال ان هم ايه والله ده حاول خصوصا ان الهالك كان طالع شبه شريك الصراحه يعني كان ممكن يبقى ال graphics بتاعته احسن من كده لكن okay سنه 2005 طبعا كسب احسن اخراج عن فيلم Brokeback Mountain لكن انا ما احبش اتكلم عن الفيلم ده واكيد انتوا فاهمين ليه لكن يا جماعه هو سنه 2012 قدم لنا واحد من اجمل الافلام اللي اتفرجنا عليها طبعا وهو فيلم Life of Pi بتاع طبعا النمر اللي هو كان اسمه ريتشارد باركر اللي ركب مع مع الولد في المركب لما غرقت اللي انا ناسي الصراحه كان اسمه ايه بس يا جماعه انتوا فاكرين طبعا الفيلم ده كان عامل ازاي مش معقوله الالوان اللي فيه مش معقوله التصوير اللي في البحر مش معقوله ال graphics بتاعت الحيوانات لا لا لا لا لا الفيلم ده كسر الدنيا وقت ما نزل انا دخلته سينما والصراحه استمتعت بيه قوي وطبعا شفنا ازاي هو كان اللي هو اللي بيحكي لنا القصه اللي كان قايم بدوره طبعا الراحل عرفان خان الرا- الهندي عرفان خان وهو بيحكي بقى قصته لما كان صغير هو وابوه وامه وركبوا المركب اللي هي بقى محمله ال zoo او جنينه الحيوانات بتاعتهم وتغرق في النص هو الوحيد اللي, اللي عارف يعيش يعني وركب المركب الانقاذ ويطلع معاه النمر اللي راكب معاه وتتوالى الاحداث بقى ازاي فضل 200 يوم عايش في الميه وازاي عارف يتعامل مع النمر وكده طبعا يا جماعه ال graphics كان في منتهى الروعه التر- التصوير رائع وفيلم كان جميل جدا فالمخرج انج لي من المخرجين اللي الصراحه الواحد ينبسط من افلامهم طبعا عمل فيلم بعد كده مع ويل سميث في سنه 2019 اسمه Gemini Man وخايس جدا جدا نيجي بقى بعد كده في رقم 8 وانا هنا هغش شويه لان انا مش عارف اختار مين فيهم لكن الاتنين من نفس الدوله وهي دوله المكسيك وانا بتكلم على المخرجين المكسيكيين الفونسو كوران وطبعا جييرمو ديل تورو يا جماعه أم، انا مش عارف احط مين رقم 8 الصراحه فقلت ايه احط الاثنين وندي نبذه صغيره عليهم مبدئيا كده يا جماعه الاثنين Oscar winners والاثنين افلامهم حلوه قوي او اكتريه افلامهم حلوه جدا وبيشتغلوا لوحدهم دايما كده حتى بيسموهم بيسموهم the amigos اللي هو ايه الاصدقاء يعني على اساس كلمه amigo يعني friend بالايه بال بالاسباني الفونسو كوران يا جماعه مبدئيا هو آه، صاحب الجزء الثالث من هاري بوتر اللي هو Harry Potter and the Prisoner of Azkaban واحد من احلى افلام هاري بوتر اللي هو كان طبعا اللي فيه في الاخر حته لما رجعوا بالزمن وكده بتاع, بتاع سيريوس بلاك الفيلم ده كان في منتهى الجمال الجزء الثالث دوت وعمل بعد كده يا جماعه فيلم ال science fiction اللي ما خدش حقه خالص وكان حلو قوي Children of Men وطبعا لو نفتكر في الفيلم ده اللي هو كان بطولة كلايف اوين احنا في المستقبل وخلاص البشرية ما بقتش تخلف خلاص وحروب بقى و dystopian future من الاخر اللي خلى الفيلم ده مميز يا جماعة ال long shots فاكرين اللي ايه لما كانوا راكبين العربيه كان هو كلايف اوين وجوليان مور ومعاهم البنت اللي هي اكتشفوا انها حامل فدي بقى المنقذه يعني لان هي ما بقاش في حد بيحمل خلاص وهم راكبين بقى العربيه من هنا وهجم عليهم ان هم زي مقاومه او ارهابيين والتصوير يا جماعه اللي كان جوه العربيه عامل ازاي الكاميرا ما وقفتش لمده 3 دقائق لقطة حلوة قوي قوي ده غير طبعا لقطات الاكشن اللي في الفيلم وهم بيهربوا وكده في المعارك وكده والكاميرا ما بتوقفش ال long shots فيه كان رائعة فقام مكرر الموضوع ده بالفيلم الرائع الرائع Gravity اكيد طبعا كلنا شفناه على MBC اللي هو اللي في الفضاء بتاع ساندرا بولوك وجورج كلوني وطبعا فاكرين ازاي بقى التصوير في الفضاء والمركب وهي بتتكسر وهما بيلفوا وبتاع وال gravity مفيش خالص مفيش جاذبيه اللقطات دي في السينما كانت في منتهى الروعه الفيلم طبعا خد بتاع ست جوائز اوسكار منهم احسن اخراج واحسن تصوير يعني لازم يعني امال مين اللي هيكسب فلا طبعا الفونسو رائع جييرمو ديل تورو بقى بدايته يا جماعه كان الفيلم الاسباني اللي هو المفروض فيلم dark fantasy اسباني واللي هو فيلم underrated برضه ناس كتير جدا ما اتفرجتش عليه وهو فيلم حلو قوي اللي هو Pan's Labyrinth بنت المفروض ان هي اميره من عالم خيالي وهم هنا وقت الحروب او وقت الحرب الاهليه في اسبانيا بتاعت جنرال فرانكو ديت والمفروض ان هي بتتحط في اختبارات عشان ايه ترجع للعالم الايه ال fantasy دوت وهي بقى بتاخد بالها من مامتها اللي هي إيه جوز مامتها اللي هو راجل جنرال قاسي جدا مع جنرال فرانكو كده فيلم كان جميل جدا وطبعا هو بقى لما اشتغل في هوليوود عمل فيلم Blade الجزء الثاني والجزئين Hellboy و Hellboy 2 انا بحبهم على فكره الفيلمين دول بالذات بتوع Hellboy ناس كتير ما بتحبهمش بس لا انا بشوفهم مسليين جدا فتره الالفينات طبعا بتاعه آه، افلام ال superheroes قدم فيلم يا جماعه ما خدش حقه خالص في الاكشن وكان في منتهى الروعه انا بتكلم عن فيلم في 2013 Pacific Rim اكيد اكيد اكيد كلنا شفناه على MBC robots بتحارب ال kaiju او بتحارب وحوش يعني زي ما بنعمل ايه جراندايزر يواجه جودزيلا كان فيلم م- متصور يا جماعه في منتهى الروعه وال graphics حلوه قوي وال robots شكلهم يجنن يعني الفيلم ده حلو قوي قوي معرفش ليه ما خدش حقه في الايرادات عملوا له جزء تاني ما فيش اوحش من كده لان جييرمو ديل تورو ما كانش ايه included في الفيلم دوت ففيلم حلو جدا ومخرجين جامدين جدا طبعا قدم لنا فيلم The Shape of Water اللي هو الست اللي حبت سمكه انا يعني انا مش عارف الفيلم ده ليه اشتهر يعني تصويره جميل آه، التمثيل حلو جدا لكن انا مش عارف ليه الفيلم ده اشتهر واخر حاجه قدمها كان طبعا المسلسل او يعني شارك في الاخراج بتاعها المسلسل مسلسل رعب في على نتفليكس اللي هو Cabinet of Curiosities كان هو ايه مشارك في الانتاج وحاجات اخراج وكده ف التو... الاتنين amigos شغلهم حلو جدا نيجي بقى للمخرج اللي بعد كده في رقم سبعة يا جماعة وانا المخرج اللي بحبه قوي وشفت تقريبا اكتر افلامه اللي اتعملت في هوليوود وانا هنا بتكلم عن المخرج الهولندي بول فيرهوفن من آه، مواليد مدينة امستردام آه، دخل طبعا بقى عالم هوليوود في اواخر الثمانينات لغايه اواخر التسعينات او لغايه سنه 2002 بمعنى اصح يعني قدم لنا ايه في الفتره دي يا جماعه RoboCop Total Recall Starship Troopers Hollow Man ايه يا راجل في ايه يعني افلام يا جماعه كانت top في ال graphics في الاخراج وفي ال- العنف العنف العنف دي احط تحتيها 100 خط الراجل ده بيحب الدم جدا وبيحب العنف قوي والاكشن فيهم كان حلو قوي قوي قوي كفايه RoboCop يا جماعه و Total Recall بتاع ارنولد شوارزنيجر طبعا اللي هو عمله سنه قبل الت- آه، قبل الرائعه سنه 91 مع المخرج جيمس كاميرون RoboCop يعني كان حلو قوي قوي ده شكل جيل كامل في مدينه ديترويت احنا في عالم برضو ديترويت اتنيلت خالص واحنا دلوقتي ال- البوليس بيقعد يتقتل كل يوم ومفيش حد بيحميهم قاموا واخدين شركه OCP تاخد ايه راجل بوليس مات اللي هو اليكس ميرفي وتحوله يبقى روبوت وبوليس وعشان بقى يحارب الجريمه وكده وماشي معاه بقى كمبيوتر في دماغه وكده فيلم كان سابق عصره وقت ما اتعمل وكمان آم، الفيلم بيتكلم برضو عن صراع الشركات وازاي بقى في شغل مش تمام الشركات بيعملوه مع العصابات وكده فطبعا كسر الدنيا وطبعا Total Recall يا جماعه مفيش احلى من كده فيلم science fiction واكشن في نفس الوقت وانا طبعا حطيت Total Recall في آه، في قائمه أف- احلى افلام science fiction اتفرجت عليها اتعمل له remake سنه 2013 ما كانش وحش لان هو كان الاكشن فيه حلو بس طبعا ق- القصه ايش جاب لجاب وطبعا ده يجي لنا هنا لفيلم Starship Troopers اللي اتكلمت عليه برضو في افلام ال science fiction الرائعه الفيلم ده في منتهى الروعه في الاكشن يا جماعه وما خدش حقه وقت ما نزل لانه نزل في نفس السنه اللي فيها تايتانيك فيعني مش هتكلم عنه كتير بقى لان اتكلمنا عنه قبل كده واخر فيلم ليه في هوليوود كان فيلم Hollow Man اللي هو بتاع الراجل اللي بيختفي فاكرينه فاكرين ال graphics بهرتنا ازاي يا جماعه سنه 2002 كان بطوله كيفن بيكن واليزابيث شو وجوش برولن كان في اوائل ادواره اللي هو بعد كده متعنا بدور ثانوس وافلام طبعا كتير جوش برولن جامد جدا يا جماعه شفنا طبعا دوره في Dune عامل ازاي و Dune Part 2 آه، هنا بقى جه ب- آه، فيرهوفن قال لك انا كده خلاص بقى انا مش هقدر آه، يعني انا جبت اخري في هوليوود انا كل افلام عملته في هوليوود يعني كان top وقت ما نزل وكان مد- معمول بطريقه يعني I gave it my all يعني لكن دلوقتي انا حاسس ان انا خلاص بقى هوليوود استكفيت وطبعا يا جماعه فتره التسعينات ما ننساش فيلم Basic Instinct اللي هو الفيلم اللي عمل مشاكل الناس كلها اللي شارون ستون طبعا كان دورها رائع فيه يا نهار ابيض شارون ستون في الفيلم ده وطبعا حبيبنا مايكل دوجلاس لغايه النهارده ابن مايكل دوجلاس ما بيحبش يجيب سيره الفيلم ده ووقتها كان طبعا خاصم ابوه فتره كبيره لان الفيلم طبعا كان فيلم سكس من الاخر يعني لكن ما ننساش لما هو بقى رجع هولندا يشتغل تاني في في موطنه في هولندا عمل فيلم يا جماعه سنه 2005 واحد من احلى افلام برضه حقبه آه، اللي هي المانيا النازيه في احتلالها لهولندا وهو فيلم Black Book فيلم Black Book ده يا جماعه حلو قوي قوي قوي بس طبعا يا جماعه هو الفيلم ده فيه كل حاجه فيه ناس ملط في- كتير في الفيلم لان طبعا هولندا هولندا والدنمارك وكده يعني على البحر بزياده يعني لكن الاكشن فيه حلو جدا الحبكه الدراميه حلوه جدا التصوير رائع وال- طبعا الديكورات طبعا وقت ال- المانيا النازيه في هولندا واللي قامت بدور بطلتنا طبعا اللي هي آه، كاريس فان هو- آه، هوتن دي اللي هي يا جماعه اللي قامت بدور ال Red Woman في Game of Thrones الليدي ميليساندرا فالفيلم ده اللي ما اتفرجش عليه انا برشحه لكم فيلم حلو جدا جدا لكن زي ما قلت في كل حاجه على البحري نيجي بقى لرقم ستة معانا وانا هنتجه بقى للمخرج الصيني زانجيمو اتمنى اكون بنطق اسمه صح المخرج زانجيمو يا جماعه في الصين بيعتبروه زي ايه المخرج يوسف شاهين كده عندنا في مصر وده مش الوحيد اللي هقول عليه المثل بيوسف شاهين على اساس ايه الراجل عمل افلام كتيره وكلها باشكال مختلفه وكلهم بياخدوا جوائز وكلهم genre مختلفه ووصل العالميه ووصل لكان ووصل الاوسكارز وكده ف زانجيمو عمل ايه مبدئيا كده يا جماعه كان من بعد طبعا نجاح الفظيع ل Crouching Tiger Hidden Dragon ابتدت تظهر بقى ايه الافلام الصيني اللي غير ال martial arts يعني اللي هي ايه كانت دايما الافلام الصيني المشهوره بتاعت ال martial arts آه، جاكي شان آه، بروس لي قبل كده وبس وخلاص على كده لكن ابتدى بقى يظهر ايه الاعمال الدراميه طبعا بيبقى فيها martial art في النص ممكن يعني لكن الاعمال الدراميه هي اللي كانت بتبقى ابتدت تنتشر في الفترة دي أنا بتكلم طبعا سنة 2002 الفيلم الحلو جدا جدا فيلم Hero بطولة جيت لي فاكرينه؟ في الفترة بتاعت اللي هي ال Qin Dynasty دي اللي هي فترة في الصين مهمة جدا اللي هو أول إمبراطور للصين اللي هو اسمه الإمبراطور كينج ده اللي المفروض ان هو ايه زي في متمردين بيحاولوا يقتلوه وك... فمتمردين بيحاولوا يقتلوه وهو بقى ايه بيقول لك انا بحاول ايه اوحد الصين وبتاع بحاول اوحد الاراضي الصينيه نبقى كلها تحت رايه واحده وكده الفيلم كله يا جماعه كان قايم على الالوان ان هو ايه المفروض ان جيت لي رايح بقى ايه قدام الامبراطور دوت عشان ايه يقول له انا قتلت ال- إيه المتمردين وادي القصه بتاعتي اول قصه يحكيها له بتبقى فيها اللون الاخضر هي اللي ايه لبسهم ال ال الالوان ال الديكورات الاعلام وكده اللون الاخضر يقول له لا انت كذاب انت مش ده اللي حصل اللي حصل اللي وصل لي كذا يحكي له قصه تانية لكن في الوان صفرة المره دي يعني الالوان كانت بتلعب جزء كبير جدا في الفيلم ده والنهايه في الاخر برضو اللي هو ايه لا ال- لا الحقيقه ان هي اللي هي كذا تطلع ايه اللون الاحمر وبعدين في الاخر الحقيقيه بقى تطلع اللون الابيض كان ال ال الالوان بتلعب دور كبير جدا في الفيلم ده وكانت جميله جدا جدا فكره صايعه الصراحه والفيلم ده من كتر ما عجب كوينتن تارانتينو آه، خلى ايه شركه الانتاج بتاعت ميرا ماكس هي اللي تبقى مسؤوله عن توزيع الفيلم في الولايات المتحده لان الفيلم ما كانش هينزل في امريكا خالص او في الولايات المتحده وكندا فهو خلى شركه ميرا ماكس قال لهم الفيلم ده لازم يتوزع الفيلم ده لازم الناس تشوفه والصراحه ما خيبش إيه، نزل برضو فيلم بعد كده لان برضو آه، فيلم Crouching Tiger Hidden Dragon اثر كتير ففي 2004 نزل برضو فيلم House of the Flying Daggers برضو كان حلو جدا انا ناسي الصراحه احداثه كان برضو الالوان فيه جميله جدا المعارك فيه بالسيوف وكده برضو كان حلو كان بطوله برضو ال- نفس برضو اللي هي الممثله الصينيه اللي هي زانج زي فبرضو الفيلم ده برضو من اللي خد جوائز والناس كان كتير اتكلمت عنه لكن برضو من اهم افلامه يا جماعه طبعا في النص عمل افلام صيني كتيره جدا انا ما شفتش كلها الصراحه لكن يا جماعه في فيلم له بقى عمله فيلم حربي مش بقى martial art خالص بقى المره دي فيلم حربي سنه 2001 اسمه Flowers of War بطولة حبيبنا كريستيان بيل اكيد عدى علينا في ام بي سي يا جماعه الفيلم ده طبعا جايب لك بقى ايه آه، مدينة نانكينج في الصين وهو باقي القوات الإمبراطورية اليابانية داخلة إيه بتجتاح المدينة ديت الواقعة دي على فكرة من من أوحش الوقائع اللي حصلت والجرائم الحرب اللي حصلت في الحرب العالمية بيسموها مش معركة نانكينج أو مثلا آه، آه، هزيمة نانكينج لا بيسموها اغتصاب نانكينج لأن بيقولك لمدة أسبوعين القوات اليابانية دخلت اغتصاب جماعي للستات وقتلهم بعد كده آه، الرجاله خلوهم يدفنوهم احياء خلوهم مش عارف يحطوا سيوف في, آه، في يعني كان حاجه بشعه يعني للاسف فالمفروض ان كريستيان بيل قايم بان هو واحد ايه واحد آه، انجليزي كان هناك عايش في كنيسه هناك في في نانكينج وبيحاول يحمي ايه بنات بنات صغيرين وكده من القوات اليابانيه وطبعا كانوا فاكرين فاكر اللي هم ال 11 بنت اللي هم اللي كانوا بنات يعني بنات فتيات ليل يعني اللي هم اتضموا لهم برضه في الكنيسه ولما ضحوا بنفسهم في الاخر لما لبسوا لبس البنات على اساس ان هم ايه القوات اليابانيه قالك ايه دول احنا مش هنهاجمكم لكن البنات دول هيجوا يغنوا عن عندنا بقى في ال- في الاحتفال بالانتصار الايه النشيد الوطني وكده فايه التانيين اللي هم فتيات الليل غيروا شكلهم ان هم يبقوا بنات اللي هم بتوع الاطفال دول عملوها حلو جدا جدا فيلم مؤثر قوي وفيلم طبعا فيلم عنيف جدا ولما بيجي في ام بي سي طبعا بيتشال منه حاجات كتيره جدا لان كانت بتبقى قاسيه جدا مشاهد بقى اغتصاب مشاهد حربيه مش حلوه خالص مشاهد دمويه فاكرين طبعا الم- الحته لما لما البنتين كانوا بيجروا في وسط المعركه وشغاله والتصوير ال long take اللي فيها كان صعب جدا جدا يقال ان المشهد ده يا جماعه اتصور في 17 ساعه خد 17 ساعه عشان يظبط ففيلم Flowers of War recommendation لكن طبعا ما يبقاش متقطع طبعا من اواخر افلامه اللي هي طبعا كان معمول فيلم سبوبه مع هوليوود يعني لكن كان برضو الالوان برضو بتلعب دور فيه كتير آه، حلو جدا وانا بتكلم على فيلم The Great Wall بتاع مات ديمون اكيد كلنا برضو عدى علينا اللي هم ايه هم عند ال- السور الصيني العظيم واعتقد يعني بيحاربوا ياجوج وماجوج تقريبا يعني وحوش غريبه كده بتطلع عليهم وهم بقى ايه الجيش بيحاربوا فبيجيب لك برضو المشاه لابسين اسود الرماة لابسين احمر البنات اللي هي بتنزل ت- تتشعلق دي وتلف وتموت الوحوش من عينيهم وكده لابسين ازرق ومش عارف مين لابسين بنفسجي يعني كان برضو الالوان لعبه دور حلو في الفيلم ده الفيلم ده المعارك فيه كانت متصوره حلو جدا والفيلم ده كان برضو ال- المزيكا م- بتاعته لحبيبنا رامين جوادي اللي قدم لنا Game of Thrones طبعا والفيلم ده تتفرجوا عليه اول ساعه بس اول ساعه فيه حلو جدا تاني ساعه قلشت الصراحه يعني لكن زانج ييمو جامد جدا المخرج اللي بعد كده يا جماعه اللي هو ايه يا في الطالع يا في النازل يا يقدم حاجات حلوه قوي يا اما لما بيخيش بيخيش يعني بقى مثل للتخييش للاسف يعني لكن هو عمل لنفسه قصه redemption حلوه انا بتكلم طبعا على مخرج ال suspense ومخرج ال twist ات من الاخر يعني وهو المخرج الهندي ام نايت شايمالان قبل ما نبتدي نتريق الراجل ده يا جماعه في اواخر التسعينات فتره الالفينات قدم لنا اتنين من احلى او ثلاثه من احلى افلام ال suspense اللي اتعملوا لحد النهارده بدايه يا جماعه سنه 99 نازل فيلم Sixth Sense مع بروس ويلس الحاسه السادسه طبعا كلنا فاكرين ال twist ايه اللي في اخر الفيلم اللي هو المفروض احنا عندنا الطفل اللي هو بيشوف الاموات وبيتعالج نفسيا وكده وف- وبروس ويلس هو المفروض الطبيب اللي بيعالجه هوبا نكتشف في الاخر ان بروس ويلس هو نفسه كان ميت الفيلم كله الفيلم يخليك تعيد تتفرج عليه من الاول تقول لا ايه ده ازاي لا انا فاتتني حاجه لا لا كان بيكلم مراته لا ده طلعت ان مراته عمرها ما ردت عليه لا عمرها ما مسكت حاجه هو ماسكها يعني كان فيلم عمل قلبان وقت ما نزل وكسر الدنيا ولدرجه انه في الايرادات كان بينافس Star Wars The Phantom Menace اللي نزل في 99 بجد والله وكمان كان في نفس السنه دي نزل The Matrix فسنه 99 دي كانت حلوه جدا وطبعا سنه 2001 يا جماعه نزل نزل احلى فيلم ليه واحلى فيلم تمثيلا لبروس ويلس وانا بتكلم على فيلم Unbreakable كان بطوله طبعا بروس ويلس وحبيبنا سامويل ال جاكسون انا الفيلم ده يا جماعه وقت ما نزل انا زي الغبي ما عجبنيش لان طبعا كان وقتها شراره افلام ال superhero وانا بقى هما فين المعركه لا في الاخر هما مش بيطلعوا مثلا ليزرات من عينيهم ليه هي فين ال graphics انا كنت زي الغبي ما عجبنيش لكن يا جماعه انا دلوقتي لما اتفرجت عليه الفيلم ده من احلى الافلام اللي اتفرجت عليها كفايه المزيكا بتاعته فاكرين الحته لما بروس ويلس كان ماشي في المحطه اللي هو هو اكتشف ان هو Unbreakable هو ما بيتكسرش هو سوبرمان من الاخر بس ما بيطيرش فاكرين الحته بتاعت المحطه دي حلوه قوي والمزيكا بتاعتها لان طبعا هو فاجئنا بعد كده لما نزل سنه 2016 2017 فيلم Split فاكرينه بتاع جيمس ماكافوي اللي كان طالع كذا شخصيه اكيد كلنا اتفرجنا عليه ان طلع إن ده ال sequel بتاعه كانت مفاجاه حلوه قوي قوي نزل بعد كده طبعا في فتره الالفينات يا جماعه الفيلم اللي فعلا كان بيخوفني انا كنت بخاف من الفيلم ده طفل بقى وانا بتكلم على فيلم ال Signs بتاع ميل جيبسون فاكرين ان هم في المزارع ال corn fields وكده لما بت- فجاه يلاقوا عليها اشكال غريبه وعليها crops بشكل غريب وكده طلع ان دي ايه اماكن ال aliens هيجوا وينزلوا بيها بالسفن بتاعتهم فاللي هو من الاخر في alien invasion هيحصل وطبعا ال style بتاع ام نايت شايمالان معروف ان هو ايه بيركز على وشوش الناس بيركز على ال sound effects ما بيركزش على ال graphics خالص بيركز على الجانب اللي هو ايه ال psychological thriller ده وده كان نجح لفتره كبيره من الفترات طبعا جه بعد كده في من سنه 2010 وكده خيش بفيلمين وحشين جدا وانا بتكلم هنا على فيلم After Earth اوحش فيلم لويل سميث واللي خلى ابنه ما يمثلش تاني جيدن سميث وفيلم The Last Airbender اللي هو ماخوذ عن طبعا الانمي الشهير Avatar The Last Airbender الفيلمين دول خيشوا قوي قوي قوي الفيلمين دول بقى كانوا مصروف عليهم كتير و blockbuster وكده وكانوا وحشين جدا فزي ما قلت هو بقى عمل لنفسه قصه redemption كويسه جدا بعودته بفيلم Split وبعد كده فيلم بقى اللي هو يقفل ال trilogy بقى بتاعت اللي هي ال Unbreakable ديت يقدم فيلم Glass فيلم ما كانش حلو قوي على فكره Glass كان ممكن الختمه بتاعته تبقى احسن من كده لكن انا ما اتضايقتش يعني لكن Split كان حلو جدا الاسم بقى للرقم أربعة واضح إن شرق آسيا مش هيسيبونا في حالنا يعني ال- في القايمة دي آه لازم يا جماعة نتكلم على المخرج الياباني الأسطوري أكيرا كوروزاوا مش معقولة إخراج الراجل ده مش معقولة الأفلام اللي فعلا كان بيعملها ولعلمكم آه، المخرج ده من المفضلين لكوينتن تارانتينو دايما لما بي بيحط قايمه كده او يقولوا له مين الناس اللي عملوا لك inspiration وكده هو يقول لك اكيرا كوريزاوا واحد منهم ده مش كده وبس فاكرين فيلم Kill Bill الجزء الاولاني فاكرين المعركه بتاعت ال Crazy 88 لما الدنيا قلبت ابيض واسود ده كان لسببين سبب طبعا عشان يقللوا ال rating بتاع الفيلم طبعا من الدم وكده اللي هو ال 18 plus والحاجات دي تاني حاجه بي- آه، كان تارانتينو بيقول لك انا نفسي اعمل طرطشات الدم ابيض واسود زي ما كان آه، كوروزاوا بيعملها لان يا جماعه آه، كوروزاوا سان هو اللي عرف العالم وحبب العالم في الساموراي عن طريق يا جماعه الفيلم الاسطوري The Seven Samurai اللي اتعمل منه الفيلم النسخة الأمريكاني The Magnificent 7 واللي اتعملت بعد كده النسخة المصري منه شمس الزناتي الفيلم يا جماعة ده هو بصوا هو متقسم على جو- على جزئين كده ورا بعض لأن هو تقريبا أكتر من أربع ساعات وطبعا متصور أبيض وأسود مش معقولة الحلاوة بتاعة التصوير والإخراج والكلام بين الناس والأح- والجانب الدرامي بين الناس لا حلو قوي قوي هو برضو نفس الفكرة اللي هو في فترة الخمسينات المفروض فيلم في الخمسينات لكن احنا بنتكلم في فترة الساموراي اللي هي في القرن التسعة عشر برضه زعيم عصابه كبير warlord بال samurais بتوعه آه، راح على قريه غلبانه هياخد المحاصيل في اخر الشتاء وبتاع فهم يروحوا بقى إيه، يجندوا آه، سبعه آه، ساموراي من اللي هم منبوذين ronin يعني اتغضب عليهم ما لهمش ماستر يعني واللي هم يجوا هياخدوا فلوس وبتاع وبقى ايه يبتدوا بقى يحبوا بتوع القريه وازاي يتعاملوا معاهم وك... يعني زي شمس الزناتي بالظبط الفيلم ده يا جماعه لازم تتفرجوا عليه عشان تعرفوا هو ازاي حلو كده انا عرفت اجيبه HD remaster لان طبعا الفيلم ده لازم يتعمل له remaster HD كان معمول حلو قوي قوي فيعني اكيرا كوروزاوا ده فعلا اسطوري في الافلام بتاعته وطبعا في فيلم برضه ليه حلو قوي اللي هو اسمه يوجيمبو مع نفس الممثل اللي كان في Seven Samurai ده على فكره كان في collaboration بينهم فتره كبيره اللي هو الفنان الياباني توشيرو ميفوني ده من ال- الناس اللي هم اشتغل مع كوريزاوا كتير جدا اللي هو شا- شكله فخم كده وشايل سيوف وبتاع يوجيمبو ده برضه اللي هو بيروح من قريه لقريه يحارب الاشرار وياخد فلوس ويعني حاجه كده وفي ال- وبرضه في كنز في الاخر وبتاع لكن الفيلم كمعارك وككده معمول حلو قوي قوي قوي انا اتفرجت عليه نسخه مش حلوه للاسف لكن له كليبات HD طبعا على يوتيوب برضه بتفرجوا عليها لكن طبعا انا احب برضه انا شو اقول الفيلم اللي عجبني ليه جدا جدا ده بقى انتاج سنه 88 ده انتاج الثمانينات واواخر افلام كوروزاوا وطبعا اتكلمت عنه في الافلام اللي انا برشحها الناس تتفرج عليها قديمه وانا بتكلم طبعا على فيلم ران الفيلم ده ماخوذ عن آه، قصه الملك لير او King Lear بتاعت ويليام شكسبير اللي هو برضو آه، زعيم وعايز يوز- يوزع التركه على اولاده منهم اتنين افاقين وواحد منهم هو اللي كويس والكويس ده يتفهم غلط لكن هم كانوا اولاد بدل ما هم في King Lear كانوا بنات هي قصه كئيبه بنت لذينه يعني King Lear دي انا فاكر لما خدتها في المدرسه كانت كئيبه جدا فهنا هو عاملها لكن maybe عاملها النسخه الياباني يعني وبرده warlords ومعه كل واحد معاه الجيش بتاعه وبرده هنا الالوان لعبه دور انا اعتقد المخرج آه، زانجيمو يعني كان خد موضوع الالوان من اكيرا كوروزاوا لكن هو ما بيحبش يقول عشان طبعا الحساسيه بين اليابان والصين يعني كل آه، ابن منهم معاه الجيش بتاعه بالوان ده احمر ده ازرق ده اصفر والاب الاسود وبقى خيانات وده مراته بقى تخ- تقول له انت جبان لازم تروح بقى ايه اه، تسيطر على ابوك وتاخد بقى ايه ملكيه منه يعني اللي هي يعني كان فيلم حلو جدا وتراجيدي جدا وده مش الفيلم الوحيد اللي, اللي كوروزاوا سان يعمله ماخوذ عن شكسبير كان برضو عمل فيلم مأخوذ عن هاملت وعمل فيلم برضو اعتقد مأخوذ عن اوتيلو لو انا فاكر صح يعني اللي هم مأخوذ عنهم وعملهم النسخة الياباني والافلام دي طبعا نجحت جدا طبعا كوروزاوا دايما لما بيتكلموا عن المخرجين القدام يقول لك اكيرا كوروزاوا ده inspiration لمخرجين كتير جدا ومنهم كوينتن تارانتينو آه، رقم ثلاثة معانا بقى في القايمة آه على فكرة يا جماعة أنا الترتيب بتاع المخرجين مش اللي هو ده الأوحش وده الأحسن اللي هو يعني ده الأقل تفضيلا وده المفضل بالنسبة لي لا أنا مش أنا مش عامل كده في القايمة بتاعتنا باستثناء أول اتنين لأن أول اتنين دول هم أحسن اتنين بالنسبة لي foreign directors أنا ما بشوف لهمش فيلم وحش الصراحة يعني دول ما لهمش فيلم وحش واتفرجت تقريبا على معظم افلامهم إيه نرجع لرقم ثلاثة معانا واحنا هنتكلم على المخرج بتاع الاكشن بقى واللي هو آه، في نوع اكشن مشهور باسمه يعني بيقول لك طريقه الاكشن بتاعت المخرج دوت انا بتكلم طبعا على المخرج الصيني او بالاخص المخرج الهونج كونجي جون وو المخرج جون وو يا جماعه معروفه افلام الاكشن بتاعته عامله ازاي من ال- ال- الضرب الكتير بالنار حاجات بتتكسر وكده ده فعشان كده جا- آه، كان هو في هونج كونج الاول عمل فيلم يا جماعه حلو قوي قوي ويعتبر علامه برضو في الافلام ال- الاكشن وهو فيلم Hard Boiled بطوله برضو نفس الفنان اللي ظهر في Crouching Tiger Hidden Dragon اللي هو جو يون فات فاكرين في المشهد دوت يا جماعه لما دخل هو هو كان بوليس المفروض وبيحاربوا بقى عصابات triads وكده في هونج كونج وكده هونج كونج اصلها من الانوار اللي فيها وكده اللي يعني ماده خصبه للافلام يعني فاكرين المشهد لما هو وزميله رايحين بقى ايه دخلوا الوكر وماشيين بقى بال shotguns وبتاع المشهد ده يا جماعه وال long take اتصور مش عارف في كام يوم عملوا بروفات مش عارف في كام يوم عشان يتصوروا المشهد ده حلو قوي قوي ال long take بتاع الفيلم دوت يعني انصحكم تتفرجوا عليه ال long take اللي في الفيلم ده معموله حلو جدا وبالصياعه بقى لما دخلوا الاسانسير وقفلوا عليهم الباب طبعا هم لما مش دخلوا اسانسير هم كانوا عملوا لهم قال يعني دخلوا اسانسير دخلوا اسانسير و بيغيروا الديكورات بره اللي هم القائمين على بتاع الفيلم بيغيروا الديكورات بتاعه الفيلم صايعه جدا فطبعا ايه لازم يروح يشتغل في هوليوود عمل بقى في هوليوود آه، سنه 2000 و سنة تقريبا سنة 94 أنا كنت في المدرسة ساعتها فيلم Broken Arrow بتاع جون ترافولتا وكريستيان سليتر الفيلم ده اتهاجم مش عارف ليه وقت ما نزل مع ان على فكره الاكشن فيه كان حلو جدا ان هم nuclear وقعت من طياره نوويه وبيحاولوا يدوروا عليها قبل ما الارهابيين يوصلوا لها وكده آه، فكان آه، في هجوم عليه ان جون ترافولتا مش لايق عليه افلام الاكشن لان الصراحه هو اثبت لنا العكس تماما لما المخرج برضو جون وو نزل سنه 97 واحد من احلى افلام الاكشن في التاريخ وهو فيلم Face/Off جون ترافولتا ونيكولاس كيج يا جماعه من احلى افلام الاكشن اللي الواحد شافها في حياته خصوصا إف- ان في نفس السنه دي يا جماعه كان في فيلم Men in Black فالفيلم ده كان منافسه رهيبه يعني فاكرين طبعا المشاهد ال- اللي لما كانوا بيحاربوا في المطار والمشهد بتاع في الاخر وهم بيجروا ورا بعض بالمراكب يا جماعه كانت حلوه جدا جدا جدا طبعا هو الفيلم هاتش يعني اللي هم يعني ايه وش يتبدل يعني اللي هو ابدل وشك واجيب لك وش تاني في حاجه في العالم اسمها كده يعني كان آه، طبعا حته هاتش يعني لكن اوكي الفيلم الافلام التسعينات في الاكشن كانت في الثمانينات والتسعينات بمعنى اصح في الاكشن كانوا ايه احنا هنعمل اللي احنا عايزينه والافلام دي هتنجح وده اللي كان بيحصل الصراحه فيلم Face/Off يجنن عمل بعد كده طبعا سنه 2000 الجزء الثاني من افلام Mission Impossible انا ما بحبوش الفيلم ده وده من ناس كتير اللي بتحب طبعا سلسله Mission Impossible الشهيره لتوم كروز إيه، يقول لك ده اضعف واحد فيهم اللي هو Mission Impossible 2 لان بقى ايه احنا عارفين ان افلام Mission Impossible انت بتركز على مهمه وبتحاول تحل لغز و twistات وكده هنا كان كله اكشن بزياده وتوم كروز كان طالع زي ما تقولوا ايه عايز يعمل لي فيها روش بزياده قوي خصوصا طبعا دخلوا فيه بقى slow motion دخلوا martial arts عشان طبعا بعد السنه اللي قبليها كان طبعا فيلم The Matrix فطبعا الفيلم ده عمل قلبان لل genre في امريكا يعني او genre في هوليوود الجاكيتات الجلد ال slow motion اللي ملهاش لازمه يعني انا ما بحبوش Mission Impossible part 2 لكن هو طبعا نجح جدا مش ما فيش كلام في حاجه زي كده إيه هو بعد كده بقى رجع لموطنه آه، هونج كونج يعني او يعمل افلام في الصين فانا ما شفتلوش يعني الصراحه الافلام اللي عملها في الصين باستثناء يا جماعه واحد من الافلام الحربيه والافلام التاريخيه الحلوه جدا سنه 2008 فيلم Red Cliff اللي هو بيتكلم على Battle of the Red Cliffs معركه مشهوره جدا في فتره في الصين اللي هي بيسموها فتره الثلاث ممالك المفروض الصين كانت آه، آه، في ثلاث زعماء عملوا ثلاث ممالك كل واحد عمل مملكه ويقول لك ايه انا الاحق بايه الاراضي الصينيه ديت فكان دي معركه المفروض انها معركه حاسمه يعني المفروض الجيش الكبير بيحارب الجيش اللي ايه اللي حجمه صغير الجيش اللي حجمه الصغير هو اللي كسب الفيلم كان متقسم على جزئين من كتر ما هو كان طويل يعني زي Kill Bill كده اللي هو اتقسم على جزئين نزلوا كل واحد منهم فرق ثلاث شهور اربع شهور حاجه كده الفيلم حقق ايرادات كبيره جدا عدت وقتها في الصين ايرادات تايتانيك يا جماعه ففيلم Red Cliff على فكره فيلم حلو جدا هو ممكن ي... آه، هو جزء اولاني وتاني الجزء الاولاني كان ممل شويه لما انا اتفرجت عليه زمان او يمكن انا كنت مخي صغير وقتها يعني لكن الجزء التاني متصور حلو جدا في بقى المناظر الطبيعيه في الصين فيها مناظر طبيعيه جميله جدا للمعارك للدماء بقى وللمراكب وكده ف آه، لا مخرج جون وو جامد جدا و Red Cliff ده على فكره recommendation رقم اتنين ورقم واحد دول يا جماعة هما المفضلين بال- بالنسبة لي بلا منازع في المخرجين الأجانب اللي مش أمريكان هنخش بقى في رقم اتنين احنا قاعدين نتكلم على افلام live action لكن ما اتكلمناش على ال animation يا جماعة وانا هتكلم على المنافس الاوحد لعالم ال animation او استوديوهات ال animation اللي في هوليوود سواء بقى بيكسار ديزني DreamWorks what ده المنافس الاوحد ليهم يا جماعه وانا بتكلم طبعا على المخرج الأسطوري وال animator هايوي ميازاكي صاحب استوديو جيبلي لل animation في دولة اليابان يا جماعة أنا لازم أعترف بحاجة إن أنا كنت حمار إن أنا ما تابعتش هايوي ميازاكي من زمان أو يعني قللت من أعماله يعني قلت يعني هيبقى إيه يعني يعني هيعرفوا يوقفوا قدام بيكسار وديزني وكده أنا عايز أعترف بحمريتي قدامكم أهو. شفتوا عم- عمال أشتم نفسي أهو إيه يا جماعة أفلام الراجل ده ايه الافلام الانيميشن اللي هو بيعملها دي مبدئيا هو شغله طبعا اشتهر من فترة التمانينات لغاية بقى في فترة الالفينات يا جماعة لما دخل حفلة الجوائز الاوسكار سنة 2001 او 2002 قصاد Monsters, Inc. وقصاد مش فاكر كان فيلم ايه كمان مش فاكر مش راك لا كان مش فاكر ايه كمان قصاد آه، عمالقة هوليوود بفيلم اسمه Spirited Away وخد اوسكار احلى فيلم animation يا جماعه فيلم Spirited Away ده انا اتفرجت عليه مرتين ورا بعض يعني شفته اول مره كده خلصته قمت مشغله تاني مش معقوله الجمال بتاع الفيلم ده ومش معقوله جمال افلام ال animation اللي بيعملها هو دايما يا جماعه تحسوا انه في افلامه بي مش بقى بيركز برضه في اكشن هو بيركز على ال- برضه ال environment اللي الناس عايشه فيها بيركز دايما في الأعم في ال في الاوقات اللي ما فيهاش اكشن ناس طالعه سلالم ناس بتفتح بيبان الحاجات دي في الافلام ال animation التانية ممكن بيشيلوها اصلا خالص على اساس ان ايه يقولك واخده وقت وخلاص ملهاش لازمه لا هو بيركز على حاجات انت ممكن ما تاخدش بالك ان في معظم الافلام التانية بيتم التركيز عليها ناخد مثلا Spirited Away ده يا جماعه اللي هو طبعا جايب لنا ان اللي هي اسم... البنت اللي اسمها شيهيرو هي وبابتها ومباها كانوا راكبين عربيه تاهوا ودخلوا في مغاره طلعت ان هي دخلتهم في عالم سحري إيه هم مش عارف كلوا اكل كتير عشان بقى آه، جات لهم بقى ايه الخطيئه بتاعت انها متحولوا لخنازير وبعدين هي اتاخدت بقى على باث هاوس كده اللي انتوا عارفين الباث هاوس دي في اليابان مهمين جدا اللي هي الحمامات ال- الحمامات العموميه دي مهمه جدا الباث هاوسز وفي اجزاء في اوروبا يعني وتقابل ايه بقى مخلوقات اسطوريه فيها الفيلم يا جماعه الوانه ال setting ال soundtrack ال soundtrack ايه ده حلوة قوي قوي ممكن ناس تحس ان في حته disturbing شويه لكن لا انا ما حسيتش خالص لكن يا جماعه بصوا انا بقول لكم على الحتت اللي هو ميازاكي بيركز عليها في الايه ما يبقاش فيه اكشن خالص وانا بتكلم طبعا يا جماعه على واحد من اشهر المشاهد في الفيلم ده وفي الافلام عامه لما شيهيرو دي ركبت القطر حته بقى اللي هي ايه ركبت القطر عشان ايه تروح تفك لعنه او حاجه كده حاجه من احداث الفيلم وركب جنبها اللي هو ايه الجوست الاسود ده اللي هو اكيد انتوا فاكرينه يعني القطر يا جماعه هو مشهد عباره عن ايه اربع دقايق ما فيهوش غير هي قاعده في القطر ناس او اشباح كده عاملين ينزلوا من القطر ويركبوه ومناظر حواليهم طبيعيه مع موسيقى بس المشهد ده انا عدته بتاع حوالي اربع خمس مرات ورا بعض من كتر ما هو فيه منتهى الجمال فلسفه بقى ميازاكي بيقول لك ايه انت الفيلم فيه احداث كتير اي فيلم بيتعمل بيبقى فيه احداث كتير لكن لازم في النص في حته لازم تفصل فيها لازم ايه تقول هدوء شويه كده هو هنا المشهد ده ك- ده كده يا جماعه وفعلا الراجل ما خيبش وطبعا مش ده الفيلم الوحيد اللي لونه مشهور عندك مثلا في من اشهر افلامه اللي هو اللي شهره اساسا سنه 88 My Neighbor Totoro اللي هو ايه المخلوق اللي هو ال- اللي في ولد اتعرف عليه مخلوق وصاحبه كده اسمه توتورو هو مش عارف شكله عامل إيه- شكله مخلوق كده كانه beaver مثلا او كده وده من كتر ما اشتهر بقى هو ال mascot او او اللي هو التميمه بتاعه استوديو جيبلي عارفين ده انتوا زي ما مثلا ديزني التميمه بتاعتها ميكي ماوس فهنا نفس الموضوع وعمل برضو يا جماعه سنه 2004 فيلم في منتهى الروعه بعد بقى نجاح Spirited Away اسمه Howl's Moving Castle او قلعه هاول المتحركه اكيد كلكم سمعتوا عنه يعني لدرجه إن من ال- هنا في هوليوود مثلا كريستيان بيل بيقول لك انا اي فيلم ينزل للراجل ده انا لازم اشتغل في الدبلجه بتاعته الدبلجه لل English يعني عامه انا دايما مثلا الاعمال اليابانيه في الانمي او كده انا ما بحبش اتفرج عليها مدبلجه بحب اتفرج عليها ياباني واشوف ال subtitle في افلام ميازاكي بتتعمل ال subtitle او sorry بتتعمل الافلام ميازاكي بتتعمل ال... بتتعمل الدبلجه بتاعته حلوه جدا وبيشارك فيها ناس من هوليوود تقال يعني ده مثلا هو كريستيان بيل واحد منهم فشارك في Howl's Moving Castle وقال لك ايه انا لازم ايه اشارك في الفيلم دوت وشارك في اعماله بعد كده منهم اخر فيلم لميازاكي نزل لسه سنه 2023 بس طبعا نزل بعد كده international 2024 قعد 10 سنين يعمل فيه فيلم The Boy and the Heron اللي هو ايه كل شهر يعمل له دقيقه يعمل animation دقيقه وبرضه احب اقول ان بصوا استوديو ديزني اديكوا شايفين عامل ازاي كام فدان في هوليوود هو استوديو جيبلي عباره عن ثلاث ادوار في فيلا في طوكيو فيلم The Boy and the Heron يعتبر خلاص اخر اعمال ميازاكي الراجل عنده 83 سنه وفي رسائل في الفيلم دوت ان هو ايه ده خلاص الفيلم الاخير بتاعي واللي هو ايه بيقول لابنه اللي هو شغال معاه انت المفروض بقى ايه امشي في طريقك بقى واللي هو ايه استوديو جيبلي بعد ما انا اموت غالبا ما حدش هيعرف يشيله من الاخر يعني ففي ايه تلميحات كده في الفيلم هل الفيلم احلى حاجه مش احلى حاجه لكن انا كنت بتفرج عليه ومبسوط اللي هو يا طريقه ال animation القديمه وطريقه هايو ميازاكي وبتاع ف برضه حلو ان الواحد يتفرج عليه لل fans يعني والفيلم خد اوسكار احسن فيلم animation رقم واحد يا جماعة ونرجع للسينما الإيطالي وأنا بتكلم على ملك السينما الإيطالي وملك ال spaghetti western وملك أفلام ال wild west وهو المخرج سيرجيو ليوني هقول ايه على ايه ولا ايه ولا ايه للراجل ده المخرج ده فعلا من المخرجين المفضلين بالنسبة لي والمخرج المفضل بالنسبة لي في ال- المخرجين الأجانب يعني ويعتبر واحد من المفضلين لكوينتن تارانتينو ده- لا او مش المف... من المفضلين هو المفضل عند كوينتن تارانتينو يا جماعه بيقولك الراجل ده انا نفسي اعمل كل فيلم زي ما هو كان بيعمله مبدئيا كده يا جماعه فتره الخمسينات والستينات اشتهرت جدا افلام ال wild west او افلام ال cowboys ففي امريكا بقى جون وين بقى كان هو اللي متزعم الموضوع ده جال جالك بقى ايه سيرجيو ليوني يعمل افلام wild west لكن في اوروبا بقى ويخرجها هو كايطالي وال cast وال crew ايطالي وطبعا بقى كان بطل الافلام ديت او اهم الافلام ديت كان طبعا الرائع كلينت ايستوود يا جماعه بافلام ثلاثيه الدولارات A few- A Fistful of Dollars For a Few Dollars More وطبعا The Good, The Bad and The Ugly يا نهار ابيض على ده فيلم الفيلم ده من احلى الافلام اللي اتفرجت عليها ده في ال top 10 بتوعي كفايه يا جماعه الموسيقى بتاعته اللي هو طبعا كان معاه ال- composer او يعني الموسيقار الايطالي انيو موريكوني اتمنى اكون بنطق اسمه صح المزيكا بتاعت good the bad and ugly تنانانا تارارا اكيد سمعتوا المزيكا دي يعني م- م- يعني بجد اسطوره افلام اسطوريه وكمان برضه كان عمل برضه فيلم wild west انا ما اتفرجتش عليه بس بيتقال عليه انه برضه من احلى الافلام لان هو كان معظم ال crew اللي فيه وال cast كان ايطالي اللي هو فيلم once upon a time in the west لدرجه ان على فكره for a fistful of dollars ده كان مسروق من فيلم يوجيمبو اللي عمله اكيرا كوروساوا بس هنا كان بيقوم ببطولته كلينت ايستوود واللي هو ايه اشتكى لهوليوود يعني اللي هو انتوا حراميه مش لاقيين افكار جديد تعملوها واضح ان اه كانوا حراميه يعني لكن مش هنقف على كده لسيرجيو ليوني يا جماعه مش wild west بس لان يا جماعه في فيلم واحد من احلى افلام العصابات اللي قام بتصويرها يا جماعه واخراجها بتكلم على فيلم انتاج 1984 وقلت عليه واحد من احلى افلام احلى افلام العصابات اللي اتفرجت عليها قبل كده وهو فيلم once upon time in America مش معقولة حلاوة الفيلم ده وهقول لكم قصة الفيلم ده ليه كانت هو ده سبب في اعتزال واكتئاب سيرجيو ليوني هو كان طبعا بطولة روبرت دينيرو يا جماعة ومعاه كوكبة من النجوم منهم طبعا حبيبه وصديقه جو بيشي وطبعا الممثل الرائع جيمس وودز اللي اتقابلوا بعد كده كلهم اللوكشة دي في فيلم كازينو هو بيركز طبعا على آه، العصابات اللي هي بقى ايه نشأة العصابات اليهودية في حي بروكلين في نيويورك حتى كان ال- ال- الصوره بتاعت ال- الفيلم كانت اللي هي ايه ال- بروكلين بريدج من حي بروكلين وازاي بقى ايه المنافسه بينهم وبين ايه العصابات الايطاليه الفيلم يا جماعه طوله اربع ساعات واللي هو ايه جايب لك ت- آه، تصويره او احداثه اللي هو ايه جزء من الماضي وجزء من الحاضر كانت طريقة حلوة جدا جدا زي ما حصل في The Godfather Part 2 كده سنة ايه 1974 الفيلم ده ليه سبب اكتئاب سيرجيو ليوني قعد يا جماعة يجهز للفيلم ده من draft ات لاماكن تعيين اماكن تصوير ل- زي ما قلت draft ات كتابه لان هو طبعا كان الكتابه بتاعته قعد يجهزها لمده عشر سنين وتصوير تم في ثلاث سنين الفيلم يا جماعة اتشوه من ورنر برادرز الفيلم طوله أربع ساعات ورنر برادرز سنة 84 قامت ساخطاه لساعتين بس الفيلم اتشوه لان كان طبعا الثمانينات ابتدت بقى ايه نخش في الافلام ال blockbuster عصر ال blockbuster هوليوود من ابتداء من سنه 77 و78 بظهور بقى المخرج جورج لوكاس مخرج آه، ستيفن سبيلبرج ومخرج جيمس كاميرون اللي هو ايه افلام الاكشن بقى والافلام السريعه بقى اللي هي ايه ساعتين وبقى موضوع الاربع ساعات وكده كان ايه خلاص بقى فالفيلم اتشوه ونزل الفيلم في نيو في امريكا وفشل فشل ذريع سيرجيو ليوني اكتئب بعديها ومات بعديها بخمس سنين وقال لك انا مش هشتغل في السينما تاني الفيلم نزل كامل في Europe طبعا وطبعا ن- كسر الدنيا لكن انه ما ينزلش في هوليوود دي مأساة بعد موت آه، سيرجيو ليوني في فترة الألفينات الفيلم اتعمل له re release في أمريكا تاني باللي هم عملوا له بقى إيه digital upgrade أو digital enhancement عشان ينزل بقى على اسطوانات البلو راي وكده وعملوا له عرض خاص الأربع ساعات من غير ما حاجة منه تتقطع وبقى من النقاد وكده الجداد والمشاهدين الجداد اللي اتفرجوا عليه قال لك الفيلم ده من احلى الافلام اللي اتفرجت عليها ومن احلى ف- افلام العصابات في ال- بقى العصابات اليهوديه في فتره ال prohibition بقى فتره الثلاثينات فسيرجيو ليوني من احسن المخرجين يا جماعه افلامه دي لازم كلها نتفرج عليها بس ودي نوصل لاخر القايمه بتاعتنا على فكره انا الحلقه دي عجباني يعني اتبذل فيها مجهود واعتقد انها هتعجبكم برضو اتمنى بقى ايه تنشروا بقى و share بقى وتقولوا بقى للناس دي خش اتفرج على الحلقه دي وكده يعني لان الحلقه دي فعلا انا عجباني وانا بتكلم عليها دلوقتي اتمنى تكون الحلقه عجبتكم وطبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا لو الحلقه عجبتكم تعملوا آه، like للبودكاست على Apple Podcasts و Spotify وبوديو وانغامي وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين القاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه